بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
اللي على راسه بطحة حاسس عليه صح مخضوض ليه فزع لأن فيك حط الصفات دي قدامك وشوف ايه فيك منها واحد يقول لا مش انا طيب يا ناصح اسمع بقى يقول الامام الذهبي وعلامه المخلص انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل يسيء الظن بها ويقول اللهم اغفر لي ما اعلم وما لا اعلم وما انت به اعلم لما كان يجلس الشعبي في مجلس الدرس وقام رجل فقال يا مرائي فوقف الشعبي مبتسما وقال سبحان الله من أدراك باسمي أول رجل يعرف اسمي الأوزاعي يقول لو قيل ليخرج شر من في المسجد لسبقتكم إلى الباب لو قالوا أوحش واحد فينا لو قلنا دلوقتي اوحش واحد في اللي قاعدين دول يوم يخرج مين يخرج مننا هنتكتف قال لك هكون انا اول واحد يطلع هي دي الناس اللي عرفت تعالج نفوسها تعالج نفوسها بمنتهى البساطه ببساطه مش بعقد زماننا زمان العقد يبقى اول حاجه كانت ايه يا عم الشيخ مصطفى كانت ايه يا ابني عدم رؤية النفس احسنت والتانية ذم النفس والتالتة سوء الظن بالنفس الرابعة بتاع النهاردة بقى بتاع الليلة دي سياسة النفس اللهم قنا شر نفوسنا النفس محتاجة سياسة احنا ملناش دعوة بالسياسة التانية احنا في سياسة ايه نفوسنا احنا السياسة اللي هي قضية معالجة الامور لكي تسير في نمط ده معنى كلمة ايه سياسة معالجة الامور لكي تسير في نمط يعني ايه يعني ان احنا نعالج الامور بحيث انها تمشي ما تقفش الدنيا ما تقفش بيقول لك اه كنت مسافر وبعدين العربية باظت فاتصلت بالميكانيكي يا عم العربية باظت أعمل إيه؟ قال لي سيسها سيسها يا عم الشيخ قلت له هي ناقصة نسيس الناس ونسيس النسوان نسيس العربية كمان عرفت يعني إيه سيسها؟ هي دي عايزين إحنا تربينا غلط آسف اتولدنا غلط القصة دي أنا قلتها لكم قبل كده ان الامام الجويني عارفينه امام الحرمين متوفى سنة 550 هجرية الامام الجويني امام الحرمين كان جبلا فزا كان اذا تكلم كالموج كالبحر الهادر عالم كان من اساتذة الشافعية وكان منظر وكان صاحب علم كلام كان عالم في يوم من الأيام في مجلس الدرس تعثر وانقطع وسكت تلعثم عارفين تلعثم يعني ايه وهو بيتكلم بيتكلم بيتكلم وسكت قطع فصل فجلس يبكي ثم قال حدثني أبي أني كنت رضيعا في حجر أمي فانشغلت عني ببعض أمور المنزل فبكيت ولما على صراخي دخلت أمه لجار لنا أمه يعني شغالة عبد أمه شرينها لجار لنا فلما وجدتني أبكي حملتني وألقمتني صدرها أرضع فدخل أبي فخطفني منها وصاح فيها أنت أمة لجار لنا ولبنك لا يحل إلا بإذنه وأنا لا أطعم ولدي إلا من حلال ثم وضع أصبعه في فمي فتقيأت ما رضعت وبقيت في بطني مصة فهذه اللجلجة سببها تلك المصة مصة مصة واحدة لجلجة إمام قول لي انت بقى الله أعلم برضعاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا لخبطة احنا تربينا في لخبطة سنين طويلة اللي التزم بعد عشرين وبعد تلاتين وبعد اربعين ومرينا بمآسي كثيرة ذنوب ومعاصي وغفلة وجهل وعمى واعتقادات فاسدة وعادات وتقاليد ما تربناش صح فلما نيجي النهاردة نعالج المعالجة مش سهلة اللهم طهر قلوبنا يا رب المعالجة مش سهلة عشان كده بقول لك بقى نفسك دي اللي اتربت من الأول غلط عشان النهاردة ظبطها محتاجة ايه أسيسها محتاجة أسيسها جاء رجل إلى أحد العلماء يقول له أريد أن أربي ابني فبما تنصحني قال كم عمره قال سنة قال لقد فاتك القطار قال كيف قال أليس تعطيه السكاتة البزازة الفاضية دي مش بتديها للواد كل ما صرخ تعطيه اللهاية فيسكت فيتعود أن يخدع انت ربيته انه يضحك عليه فكل ما ارادت نفسه شيئا تصرخ فيعطيها اللهاية وصلت ولا طب صلي ماشي في الشارع شاف واحدة عجبته يعمل ايه يبص لها لهاية ما هو مش هيطول هي دي اللهاية شاف عربية عجبته يروح يجيبها بالتقسيط راح صيف عجبته يتعود كل سنة نفس اللي احنا فيه ده مقاسي ايه مقاسي نفس اتربت غلط اتربت من البداية غلط اتعودت انها يرضيه دي مقاسي زماننا الناس اتعودوا انهم يرضيهم انه يضحك عليهم ودي والله شفتها في الحج بعض الناس فعلا فعلا اللي يرضيه ان انا اضحك عليه ان انا اخدعه ان انا اقول له الغلط صح هو ده اللي هو عايزه سبحان الملك زي ما قلت امبارح رايحين يحجوا مش عايز يبات في منى ليله الترويه يوم الترويه ومش عايز يبات في مزدلفه ليله النحر ومش عايز يرمي الجمار عايز يوكل ومش عايز يبات في منى ليالي التشريق عايز يروح طب جاي تحج ليه جاي ما كنت ب... ايه اللي جابك جاي تحج ليه من اصله وبيدور بقى على اللي يقول له ان كده ايه هو كده صح وراضي مع انه عارف يقينا ان كده غلط بس هو اتربى على انه يرضيه ان يتقال له انت صح وعشرة على عشرة وزي الفل ايه الغلط في كده يا اخي شكرا اهو دي دي العلماء يا اخي هو ده الرجال مش الشيخ المعقد ده اتربينا كده للاسف محتاجين ان احنا نسايس نفسنا شوف ابن الجوزي بقى بيقول ايه في كتاب سيد الخاطر بيقول ايه اعجب الاشياء مجاهده النفس لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة أعجب الأشياء مجاهدة النفس لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة فإن قوما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كره الله وإن قوما بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها فأثر ظلمهم لها في تعبداتهم يبقى الأمر محتاج سياسة لا تمشي وراها لو مشيت ورا نفسك توديك جهنم جهنم قولا واحدا ولو انت منعتها كل حقوقها ما تقومش معاك بالواجب ما تأديش حق ربنا لو منعتها فلذلك يقول الشيخ إنما الحازم اسمع بقى كلام زي الفل والله بس يا رب نفهم يقول ايه وإنما الحازم من تعلم نفسه منه الجد وحفظ الأصول فإذا فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنوده فإن الغلام لا ينبسط للملك فإن انبسط ذكر هيبة المملكة وصلت ولا ترجم طب صلى الله عليه وسلم هم عرفوا الوقت اللي ايه الشيكات بتدفع ازاي اللي عايزنا نعيد اه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى ملك بتاع او رئيس دولة او وزير او غيره وعنده شوية خدم احيانا وهو مع السواق في العربية يهزر معاه بس مش معنى كده ان السواق ياخد عليه صح وانما السواق يسمح الملك اه يهزر معاه لكن هو ما يهزرش واقف عند حدوده اتعامل مع نفسك كده ان انت الملك ونفسك دي امه فلذلك لو فتحت لها شوية يعني هزرت شوية كلت زيادة شوية نمت زيادة مرة يعني مرة مرة ها نمت زيادة شوية مرة اتفسحت مرة مش معنى كده ان خلاص بقى نفتح لا ده هي عارفة انها ليها حدود ودي اللي بسميها إقامة حاكمية الله على النفس إن الحاكم مين الله هو اللي يؤمر مش النفس اللي تؤمر أما الإنسان اللي هو مخلي نفسه هي اللي بتؤمر وتنهى نفسه هي اللي كل اللي نفسه فيه بيعمله يبقى عبد نفسه مش عبد لله جل جلاله نعوذ بالله من شرور أنفسنا نحتاج إلى سياسة يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله فكذلك المحقق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها كيف يقول الشيخ برضو ابن الجوزي في صيد الخاطر مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد النغم وكلمات الاستراحه قال اتنين شيالين شايلين نخلة تقيلة جدا وهما الاتنين عمالين يغنوا واحد يغني والتاني يرد عليه ولما التاني يقول الاولاني يرد عليه بيغنوا ويردوا على بعض فاحدهما يصغي الى ما يقوله الاخر ثم يعيده او يجيبه والاخر همته مثل ذلك فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه والآخر همته مثل ذلك فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر وكلما فعلا هان الأمر فتأملت السبب في ذلك الناس اللي ماشيين في طريق ربنا اللهم ارزقنا السير إليك بإخلاص وصدق الناس اللي ماشيين في طريق ربنا مفيش حاجة بتعدي عليهم يشوف حاجة يسمع حاجة كله في دماغه يظبط طريقه لربنا اهو شوف شاف حاجة عادية جدا اتنين شايلين نخلة واحد بيغني والتاني بيرد عليه ربطها بقى بسكة بالطريق إلى الله عز وجل يقول إيه فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول فأخذت من هذا إشارة عجيبة ورأيت أن الإنسان قد حلف من التكاليف أمورا صعبة ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره فرأيت الصواب قطع الطريق بالتسلية والتلطف بالنفس كما قال الشاعر فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى إذا النفس ملت وزهقت واستصعبت قل لها خلاص قربنا نوصل ومن هذا ما يحكى عن بشر رحمه الله سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه فقال لو نشرب من هذا البئر فقال بشر اصبر إلى البئر الأخرى فلما وصل إليها قال إلى البئر الأخرى فما زال يعلله ثم التفت إليه فقال هكذا تنقطع الدنيا من فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك كنت بنصح الشباب بقول له احنا كتير بنسوف في الطاعة يعني احنا عايزين نقوم الليل الليلة دي ايه رأيكم تقوم تقول لي ايه بكرة ان شاء الله بكرة هنصوم بكرة طب معلش خليها بعد بكرة اتصدق النهاردة بفلوس طلع فلوس تقول طب اخر الشهر ده اسمه ايه التسويف سوف دايما نسوف في الطاعات ايه رأيك لو نجرب نسوف في المعاصي يعني ايه يعني وانت ماشي في الشارع وجات واحدة قول معلش فوت دي وخلينا نشوف اللي بعديها سوف ايه رايك نسيب النسوان النهارده باين عليهم كلهم تعبانين نبص بكره سوف بالمعاصي وانت قاعد قاعده وخطر على بالك انك تكذب كذبه قول بلاش النهارده خلينا القعده الجايه هو ده باب من ابواب ايه سياسه النفس عايزين نسيسها نسيسها واحده واحده يقول الشيخ وقال بعض السلف ما زلت أسوق نفسي إلى الله أربعين سنة وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك واحدة واحدة واعلم أن مدارات النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول تعال أنا أديك شرحه بقى تدفع كم صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم عليه رحمة الله احنا اتكلمنا مع ابن الجوزي في صيد القاطر تعالوا بسرعة مع ابن القيم في طريق الهجرتين ابن القيم يقول لي السائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين قوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل بمنتهى البساطة محمد حسين جاي من القاهرة مسافر اسكندرية لازم له عشان يوصل اسكندرية قوتين قوة علمية وقوة عملية قوة علمية يعني يبقى عارف السكة عارف الطريق يعني لما خرج من القاهرة عارف ازاي يمشي اول حاجة تقابله اليوب بعد كده يوصل لبنها وبعد كده طنطا وبعد كده دمنهور وبعد كده كفر الدوار وبعد كده يدخل هو عارف السكه عارف الطريق عارف معالم الطريق بحيث ان هو لو ظهر قدامه مثلا ايه المحله يعرف ان هو لا كده مش غلط ما ينفعش مش دي السكه يبقى اللي عايز يوصل لربنا لازم ايه يعرف الطريق لربنا يعرفه هي لعبه قوه علميه القوه العلميه بتعمل له حاجتين ابن القيم يقول كده اسمع يقول فقوته العلميه كنور عظيم بيده يمشي به في ليله عظيمه مظلمه شديده الظلمه فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمه في مثله من الوهاد والمتالف ويعصر به من الاحجار والشوك وغيره ويبصر بذلك النور ايضا اعلام الطريق وادلتها المنصوبه فلا يضل عنها فيكشف له النور امرين اعلام الطريق ومعاطب الطريق يبقى القوه العلميه دي زي نور مش العلم نور بيوضح له حاجتين اعلام الطريق وايه ومعاطب الطريق امال القوه العمليه ايه بقى العربيه ومهارته في السواقه دي القوه العمليه قال وبالقوه العمليه يسير حقيقه بل السير هو حقيقه القوه العمليه فان السير هو عمل المسافر وكذلك السائر الى ربه اذا ابصر الطريق واعلامها وابصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبه عنها فقد حصل له شطر السعاده والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويسمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة منزلة يبقى هي قضية حاجتين قوة علمية وقوة عملية إذا عرف يبقى قطع نص الطريق لأنه هو الطريق نصين إنه يعرف وإنه يمشي يبقى لو عرف يبدأ يمشي خدت بالك ازاي وهيجي معانا دلوقتي ان بعض الناس تلاقي عنده قوة علمية وما عندوش قوة عملية يعني عنده علم وما بيعملش وهذا منافق وبعض الناس عنده قوة عملية وما عندوش علم وهذا مبتدع لأن اللي بيعبد من غير علم زي ما كده واحد مسافر اسكندريه وما يعرفش السكه بيعمل ايه يلوش يخبط يتوه عمره ما يوصل لازم الاثنين ويبقى في توازن بين الاثنين قوه علميه و وقوه عمليه القوه العمليه بقى يقول فكلما قطع مرحله استعد لقطع أخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول هو ده الشاهد بقى في سياسة النفس ما هو الحاج محمد ربنا يكرمه ربنا أكرمه بالالتزام في الحج مثلا يعني فدلوقتي طاير في حماسة الأيام الأولى أصل البداية لها لذة ولها جمال ولها متعة ولها انتعاش ولها حماسة بعد شوية عارف زي اللي بيقولوا لنا دايما هو كل حاجة حرام حرام حرام حرمت علينا عيشتنا نفسه هتقول كده لا يجوز لا يجوز لا يجوز طب وبعدين نفسه هتقول له كده هتقول له لما المصيف حرام والتلفزيون حرام والقهوه نقعد على القهوه نلعب ضمنه حرام امال نعمل نطق بقى يا اخي نطق نفسه هتقول له كده نفسه طب نعمل لها ايه نقول لها اه الرسول قال ما تصلي عليه الدنيا سجن المؤمن الدنيا ايه سجن المؤمن وجنة الكافر والسجن له ظروفه هو اللي في سجن زي اللي بره اه فلما الدنيا سجن المؤمن المؤمن مسجون في الدنيا له ظروفه السجن له لبسه وله اكله وشربه وله مواعيده وله حدوده صح فهو كده هتعيشها سجن طب النفس اللي قاعده كل شويه تضجر هطأ حبسني بين اربع حيطان عايز اخرج عايز اتفسح يمين دي المهم نقول لها ايه نقول للنفس خلاص ده كلها شويه ونموت وندخل الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب ولما ندخل الجنه النقاب مش فرض هناك لما ندخل الجنه فيها خمره وفيها بدل الواحدة 72 270 9700 زي ما انت عايز والواحدة ديك اللي هي زوجتك تبقى هناك أم المؤمنين ست الكل هي الرئيس والزعيم ومش حاسة ان معاها في الدنيا دي حد لا في الجنة يعني مش حاسة ان معاها حد لأن الجنة ما فيهاش كدر ولا نكد ولا غيرة فمش هتعرف الشاهد ايه هو ده بقى سياسة النفس
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله